سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله كما تعودنا بندعو لإخواننا وأحبابنا مرضى المسلمين ندعو لوالدي والأخت هدى المصري والشيخ شيخنا وأستاذنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني الأستاذ ياسر الهواري الحاج خيرات الحاجة سعاد عثر الدكتور سامي يوسف آه ابنتنا أو بنتنا الغالية براءة ربنا يشفيها ويعفو عنها يا رب العالمين الحاجة نحمده سيد محمد الأستاذ إيهاب الطهري والأستاذ أمير الطهري والدة الأستاذ عمرو رفعت الأستاذ حمزة إيهاب شيخنا الحبيب أبو ذر القلموني الحاجة هدية أحمد مدام حسناء الطفل عبد الله عمر الأستاذ علي بكري علي الحاجة أحلام حسن الحاجة ليلى حسن الحاج نبيل فارس وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم ندعو الموتى المسلمين بندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين والحاجة بسيمة حسن الحاج إبراهيم عليوة والحاج جمال حسن والحاج عادل الفواخري والحاج أنور كمال أبو السعود والحاج محمد مصطفى الكراي والأستاذ عطية عبد السيد وجميع موتى المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين بحبكم في الله تعالوا نبدأ لقاءنا ليلادي وإن شاء الله النهاردة في يعني غضون الحلقة إن شاء الله هنعلن عن أسماء المتسابقين أو المتسابقين إن شاء الله اللي هم فازوا بالجائزة بتاعت الأسبوع دوت في السؤال إيه الحاجة التي ستكون سببا في خروج المسيح الدجال وإحنا قلنا هنختار أول إجابتين يعني من الإجابات الصحيحة إن شاء الله وفعلا تم الاختيار وهنشوف دلوقتي الأسماء وهنعرف إن شاء الله أسماء الفائزين في غضون الحلقة كل طبعا دروس رحلة الدار الأخيرة من كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة اتكلمنا في الحلقة الماضية وقبل الماضية عشان اللي يعني ما لحقناش يعرف كده مختصر سريع كده اه اتكلمنا عن أشراط الساعة الكبرى قلنا انها بتتتابع بسرعه شديده جدا جدا كلها ورا بعضها زي العقد كده لما بينفرط حباته يعني بتجري ورا بعض بسرعه دي دي علامات الساعه الكبرى عرفنا ان المسيح الدجال وعرفنا وصف المسيح الدجال ومن اين يخرج وايه سبب تسميه المسيح الدجال بهذا الاسم وقلنا ان هو اكبر فتنه منذ خلق ادم عليه السلام والى ان تقوم الساعه وده مش كلامي ده كلام حبيبنا وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم وقلنا ان من ادله قرب ظهوره يعني انا يعني في ناس طبعا خلطوا بين ادله قرب ظهوره وبين سبب ظهوره سبب ظهوره ده حاجه تانية خالص غير ادله قرب ظهوره ان يعني قلنا ان يهجر الناس ذكرى المسيح الدجال اتكلمنا في الحلقه قبل الماضية عن صور من فتنة الدجال اتكلمنا عن جنته وناره اللي النبي وصفهم صلى الله عليه وسلم وقال ان جنته نار وان ناره جنة وان اللي هيرمي نفسه في نار الدجال فهي عين الجنة واللي هيرمي نفسه في جنة الدجال فهي عين النار واتكلمنا عن سرعة انتقاله بين البلدان بسرعة عجيبة جدا اسرع من سرعة الريح ثالث حاجة اتكلمنا عن استجابة السماء والارض بامره بيأمر السماء فتمطر ويأمر الارض فتخرج الزرع والخضرة والفاكهة ويأمر الارض ايضا والارض الخاربة اللي هي تخرج الكون الكنوز بتاعتها فتخرج الكنوز وتتبعه ويعني فتنة كبيرة جدا جدا وقلنا ان هو بيستعين بالشياطين وهيجيب واحد من الأعراب ويقول له أرأيت لو أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي فيعني يتمثل شيطانان على وجه على صورة والد هذا الأعرابي وعلى صورة أمه والاثنين هيقولوا له اتبعه يا بني فإنه ربك فدي فتنة كبيرة جدا واتكلمنا عن خامس فتنة ان هو يقتل شابا ثم يحييه بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا الشاب طبعا هو اللي يعني ايه هيقول للناس هذا هو المسيح الدجال الذي حذرنا النبي منه صلى الله عليه وسلم وفي النهاية هيلقيه المسيح الدجال في النار بتاعته ويظن الناس ان هو دخل النار في حين ان هو دخل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هذا الشاب كما عند مسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين وقلنا ان من عظم فتنة المسيح الدجال ما فيش نبي جه على وجه الأرض منذ آدم عليه السلام إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأنذر أمته من فتنة الدجال وقلنا كون أن كل نبي بيجي فبينذر قومه من فتنة المسيح الدجال هل ده معناه أن المسيح الدجال كان موجود فعلا منذ زمن هؤلاء الأنبياء جميعا فحذروا أم أن المولى عز وجل أوحى إلى كل نبي أنه هو يحذر أمته من فتنة الدجال حتى ولو لم يوجد الدجال إلا في زمن النبي قلنا هذه المسألة ليس عندنا فيها نص صريح يوضح هل المسيح الدجال موجود منذ زمن آدم عليه السلام أما أنه موجود منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقينا بورود الاحاديث ان هو موجود منذ زمن النبي قبل كده بقى كان موجود ولا لا ما نعرفش ما عندناش نص يوضح هذه المسألة اما وجوده في زمن النبي فيكفينا في هذا الدليل الحديث الذي رواه مسلم في قصة الجساسة لما تميم الداري راح للنبي وحكى له قصة ان هم شافوا الجساسة ودلتهم على الكهف او الدير اللي فيه المسيح الدجال وقابلوا المسيح الدجال واتكلموا معاه وشافوه وكان من اعظم الناس خلقا حاجة ضخمة جدا جدا وشكله مرعب جدا و وصفوه للنبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم النبي على هذا الوصف وفرح جدا وقال للصحابة مش هو ده الوصف يعني فيما معنى الكلام مش هو ده الوصف اللي أنا وصفت لكم بيه المسيح الدجال فأنا سعيد جدا أن الوصف اللي وصفت لكم وافق الوصف اللي وصفه تميم الداري فهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واتكلمنا عن مكان الدجال ليس تحديدا ولكن يعني في حدود المعلومات التي وردت في الأحاديث في قصة الجساسة اللي ذكرناها في المرة السابقة تعالوا نكمل موضوع وقلنا المرة اللي فاتت وعلقنا حبايبنا كده في حاجة مهمة جدا لكن قبل ما نبدأ الموضوع عشان برضو أنا وعدت وأقسمت بالله لكل حبايبي أن أذكر بعض الأسماء سريعا سريعا في دقيقة واحدة كده أسماء الذين أخواتنا الأفاضل أو الفضليات الفاضلات اللي جددوا البيعة مع رسول الله ولبسوا الحجاب الأخت مريم وشيماء بتقول لقد من الله علي وعلى أختي بالنقاب الأخت وفاء سعيد سعد الوصابي من اليمن الأخت أم خالد من السعودية وأم يوسف وأم علي من الأردن وياسمين من سوريا وأم كريم وعزي وزينب عزيزي من سوريا وإيمان علي من الفيوم وفاطمة من الأردن وهناء من الشام وأم محمد من السودان وراجية راجية حب الرحمن والأخت هبة هلال والأخت أم حبيبة والأخت أم مصطفى وبنت الإسلام رؤى أيمن وحنان أم محمد ويوسف والأخت أم حسين وفيها عين من سيوة ويعني ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين وكل حلقة كده إن شاء الله نذكر حوالي 10 أسماء حتى لا نطول على حضراتكم تعالوا نكمل موضوع إحنا المرة اللي فاتت يعني نوهنا وشدنا يعني أذهان المستمعين لأن إحنا هنتكلم في المرة القادمة اللي هي النهاردة إن شاء الله عن واحد كان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يشك هل هذا الرجل هو المسيح الدجال بالفعل ولا مش هو وكتير من الصحابة كانوا بيشكوا هل هذا الرجل فعلا هو المسيح الدجال ولا لا لدرجة ان هتشوفوا دلوقتي من ضمن الاشياء اللي هتورد معانا ان سيدنا عمر بن الخطاب كان يجلس مع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقسم بالله ان هذا الرجل هو المسيح الدجال ولا يكذبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه طبعا النبي لم يوحى إليه شيء في, شيء في هذا في شأن هذا الرجل بالذات هذا الرجل اسمه ابن صياد ابن صياد أو ابن صائد هو اسمه أصلا صافي ابن صياد أو عبد الله ابن صياد باختلاف الروايات روايات تقول إن اسمه صافي وروايات تقول اسمه عبد الله بصرف النظر هو في النهاية ابن صياد عبد الله ابن صياد أو صافي ابن صياد فشهرته ابن صياد ابن صياد ده الحقيقة كل الأوصاف تقريبا أو أغلب الأوصاف التي وردت في شأن المسيح الدجال كانت typical يعني كانت كأنها copy كده ولا copy يعني صورة طبق الأصل من المسيح الدجال لدرجة النبي يعني فعلا لأنه لم يوحى إليه شيء في شأن ص- ابن صياد ففعلا النبي شك فعلا أنه هو المسيح الدجال وبدأ النبي يستخبر ويحاول أنه هو يشوف الراجل دوت فعلا هل هو المسيح الدجال ولا لأ طبعا آه، صافي ابن صياد ده كان من يهود المدينة وكان صغير جدا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الإمام النووي بيقول لك ان العلماء قالوا قصة ابن صياد دي مشكلة وامره مشتبه في انه هل هو المسيح الدجال المشهور ام غيره ولكن لا شك بنقطع يقينا في ان ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة واضح يعني هو الاختلاف في ان هو هل هو المسيح الدجال ولا مش هو لكن يقينا هو دجال دجال من الدجاجلة اللي كانوا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا طبعا كان بيكذب كثير جدا جدا وكان بيتكهن أحيانا يصدق وأحيانا يكذب وكان أمره عامل مشكلة عجيبة جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه أي شيء في شأن ابن الصياد ولذلك كان متوقف يا ترى هو الدجال ولا مش هو الدجال اه في علامات كتيرة جدا وشبه كبير جدا بينه وبين الدجال لكن النبي مش قادر يقطع لان الوحي ما نزلش وقال له ابن الصياد هو المسيح الدجال خد بالك بقى حب النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما حصلت بقى مشكلة في المدينة الصحابة انقسموا إلى قسمين قسم يقول والله هو الدجال وقسم تاني يقول لا هو مش الدجال يا جماعة ده تميم الداري وقصته معروفة جدا ولما راحوا شافوا الجساسة والحديث رواه مسلم والجساسة خدتهم على الدير و- وشافوا المسيح الدجال وقعدوا ولقوه متكتف بسلاسل كبيرة جدا ضخمة جدا وان هو في حاجة معينة او سبب معين هيخرجه وبعدين يعني وجود الدجال ما دام ظهر يبقى لابد وراه مباشرة لابد يكون سيدنا عيسى عليه السلام موجود لابد ان ينزل عشان يقتل المسيح الدجال وده خلى المسألة مفتوحة كده يعني محدش قادر يقطع لكن سيدنا عمر بن الخطاب من شدة الشبه العجيب اللي كان بين ابن صياد وبين الدجال كان بيقطع وكان يقسم ان هو ده الدجال سبحان الله طبعا حصل خلاف بين الصحابة في هذه المسألة منهم اللي يقول ده الدجال ومنهم فالنبي حب يقطع الشك باليقين قال نروح نشوف كده الراجل ده بيقول ايه نشوف احواله طب نحاول بقدر الامكان ان احنا نروح كده ايه خفية من غير ما يشعر هو عشان نعرف هل هو فعلا الدجال ولا مش هو الدجال الحقيقة الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب وبحاول بس اذكر الاحاديث دي ببساطة شديدة عشان امهاتي حبايبي وتاج راسي اللي قاعدين قدامي دلوقتي يفهموني وتبقى المسألة بسيطة جدا بالنسبة لهم ويبقى المسألة واضحة مش عايز حد يكون بيسمع الحديث اللي بذكره يكون مش فاهم حاجة أنا بذكر الأمور ببساطة شديدة جدا إن سيدنا عمر بن الخطاب انطلق مع النبي في مجموعة من الصحابة لحد ما وصلوا للمكان اللي كان فيه آه، آه، ابن صياد وكان بيلعب مع الصبيان كان لسه صغير شوية كان بيلعب مع الصبيان وبعدين وكان قارب سن البلوغ فالنبي قرب منه وبعدين هو آه، النبي راح جاي له من ورا وراح خبط على كتفه كده فدور فشاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن صياد أشهد أنك نبي الأميين وبعدين في لحظتها راح ابن صياد متجرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بقى ايه قال له أتشهد أنت أني رسول الله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله وبرسله يعني لا يخفى علينا رسل الله سبحانه وتعالى والنبي هو خاتم الأنبياء فكيف يكون ابن صياد يدعي أنه أنه رسول فبيقول للنبي أتشهد أنت أني رسول الله فقال النبي آمنت بالله وبرسله سبحانه وتعالى فثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ماذا ترى انا عايز اعرف انت بتشوف ايه خد بالك انت عارف لما تقف قدام انسان انسان تحس ان هو مهووس آه عنده ربع ضارب وربع تاني بيشاور عقله واخد بال حضرتك فانت عايز تعرف هو بيفكر في ايه احيانا تقف قدام انسان بالمنظر ده تحس انه مش طبيعي فتقول له انا عايز اعرف انت دماغك رايحه فين بتفكر في ايه طب انت شايف ايه واخد بالك فتبتدي تسال وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم انه حاسس ان الراجل ده مش طبيعي فبيقول له ماذا ترى فقال له يأتيني صادق وكاذب يعني بالبلدي كده بيقول كلام أي كلام يعني بيهلوس فقال النبي خلط عليه الأمر هيلخبط بقى و- و- وخلاص ومش ايه ومش هنعرف من ناخد منه كلمه نقدر ان احنا ايه نقف بيها على حقيقه الامر قال الامر اتلخبط بقى يعني هو اتخلط عليه الامر ومش عارفين ايه مش عارفين ناخد منه ولا كلمه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني خبأت لك خبيئا انا مخبي لك مفاجاه أتدري ما هو؟ فقال ابن صياد هو الدخ الدخ يعني مختصر الدخان فقال النبي اخسأ فلن تعد قدرك هو عايز يتريق يعني عايز يتريق على كلام النبي لان النبي طبعا اخبر ان من ضمن علامات الساعه الكبرى الدخان فهو بقى بيتريق عايز يقول له انت خبيت لي بقى الدخان علامه من علامات الساعه الكبرى ولا الى غير ذلك من المعاني التي ذكرها عدد من العلماء فالنبي قال له اخسأ فلن تعد قدرك فسيدنا عمر بن الخطاب لما لقى ابن الصياد بيتكلم بجرأة قوي مع الرسول وانت عارف سيدنا عمر طبعا لما كان يلاقي حد بيتجرأ على النبي كان لا يسمح ابدا مش ممكن يسمح لأي حد يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله إيه معنى الكلام ده بيقول له لو كان دوت المسيح الدجال يا عمر فلا خير لك في قتله لأن أنت لن تسلط عليه فلن تسلط عليه إن يكونه لو كان هو المسيح الدجال ما أنت عارف يا عمر رضي الله عنه وارضاه أنت عارف إن اللي هيقتله مين لنا ولا أنت ولا أي حد اللي هيقتله هو سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يبقى لو كان هو ده الدجال فأنت خد بالك ده ربنا أخبرني بإن محدش هيقتل المسيح الدجال إلا سيدنا عيسى عليه السلام ولو ما كانش دوت الدجال فلا خير لك في قتله هتقتله تعمل بيه ايه واضح المعنى شوف يا اخي شوف القسط والعدل شوف قد ايه رغم ان النبي شاف هذا الرجل بيتعامل مع هذه المعامله ال- ال- الغير يعني محترمه وبيتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام باسلوب جريء جدا ورغم ذلك شوف يا اخي العدل وال- وال- وال- والقسط والانصاف انه ما حملوش عداء يعني ايه عداءه لهذا الرجل او ان هو بيشك في هذا الرجل هل هو المسيح الدجال ولا لا ما حملوش هذا الشعور بانه يظلم هذا الرجل او انه يسلط عليه سيدنا عمر يقتله ويريح منه الع- البلاد والعباد ابدا ما عملش كده قال له ان يكنه فلن تسلط عليه لو كان هو ده المسيح الدجال فمش انت اللي هتقتله يا عمر اللي هيقتله سيدنا عيسى عليه السلام كما اخبر النبي في احاديث كثيره جدا وان لم يكنه لو ما كانش هو المسيح الدجال هتستفيد ايه من قتل واحد زي دوت طيب تعالوا نشوف بقى في روايه ثانيه راح النبي قايل ايه لابن الصياد قال له ما ترى المرة الأولانية لما قال له أنت بتشوف إيه قال له أرى كاذبا وصادقا فالنبي قال خلط علي يعني اتلخبط واخد بالك فجه المرة دي بيقول له إيه بيقول له ما ترى فقال أرى عرشا على الماء أرى إيه عرشا على الماء فقال ترى عرش إبليس على البحر خد بالك لأن أنت عارف أن ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يرسل سرايا إلى آخر الحديث اللي انتوا عارفينه يبقى عرش إبليس منصوب فين يا جماعة على المية موجود على المية فالنبي لما بيقول له ماذا ترى قال أرى عرشا على الماء فكون ان انت شايف عرش على الماء فالنبي عايز ايه يقول له ايه انا فهمت انت قصدك ايه انت شايف عرش ابليس شايف عرش ابليس وما ترى شايف ايه تاني فقال له أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا برضه هيلخبط تاني والدنيا خلطت معاه والربع التالت ضرب بالفعل يعني واخد بال حضرتك فقال النبي لبس عليه سيبوه دعوه خلاص بقى ما دام هو لبس عليه يبقى مش هنعرف ناخد منه كلمة نعرف من خلالها إذا كان دوت فعلا هو المسيح الدجال ولا لا طيب حديث ثاني عند البخاري عن ابن عمر قال انطلق آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد أراد النبي عليه السلام إن يجي له كده غفلة كده من وراه من غير ما هو يعرف إن النبي واقف وراه فحب يسمعه فلقاه عمال بي- بيدندن ببعض الكلمات عمال بيكلم نفسه ما بقول لك مش ربع واحد ضارب ده الثلاث ارباع ضاربين فعمال يكلم نفسه عمال يقول كده عارف زي ما يكون واحد قاعد ايه بيقدرش مع نفسه عمال بيقول آه، يا سلام لو رحت السنه اللي جايه في المكان الفلاني وعملت كذا بيكلم نفسه بس بصوت عالي شويه فالنبي حب يسمعه بيقول ايه فقرب النبي من ورا نخلة كده عشان يسمع ابن صياد بيقول ايه مين اللي شاف النبي بقى ام ابن صياد خد بالك شافت النبي فراحت منادية على ابنها وقالت يا صافي اللي هو ابن صياد هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم فرح ايه ابن الصياد راح متنرفز كده ان النبي عايز يسمع يشوف هو بيقول ايه فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو تركته لو تركته لبين لو امه كانت سابته يتكلم بس وي وي وي ويكمل الكام جمله اللي كان بيقولهم كان اكيد هيبان اذا كان هو ده المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال في روايه ثالثه ومش هكتر عليكم في الروايات دي كلها لكن في رواية ثالثة رواها أحمد بسند صحيح يبقى احنا كده عرفنا ان النبي لحد هذه اللحظة يا جماعة هو في شك يا ترى ده المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال طب ليه النبي عايز يعرف ما اصل خد بالك ما هو النبي في حديث تاني قال ان دي اكبر فتنه موجوده على وجه الارض فتنه المسيح الدجال ما بين خلق ادم عليه السلام الى قيام الساعه فتنه اكبر من من, من الدجال او امر اكبر من الدجال فحب النبي يعرف لان لو كان ده الدجال النبي قال في حديث تاني قال ايه فان يكن بينكم فان اكن بينكم فانا حجيجه انا بقى اللي هقف وايه ويعني واقدر بفضل الله سبحانه وتعالى ان انا احميكم بفضل الله وباذن الله من الدجال ما قالش ان انا هقتله لانه هو عارف ان سيدنا عيسى هو اللي يقتله وان يكن والا وان لم اكن بينكم فكل امرئ حجيج نفسه فالنبي حب يعرف لانه خايف على الامه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد في الموضوع ان النبي راح باعت سيدنا ابا وسلد يعني حملته في كام شهر لحد ما اتولد يعني فراح سألها يا أم يا أم صافي يا أم ابن صياد هو أنت حملتي لما حملت في ابن صياد دوت حملت فيه كام شهر؟ فقالت له 12 شهر ما شاء الله عيال مستوية خد بالك احنا اتضحك علينا في تسع شهور يعني خد بال حضرتك فقالت له حملت فيه 12 شهر فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلها سلها عن صيحته حين وقع لما نزل من بطن أمه الصرخة بتاعته كانت صرخة قوية ولا كانت صرخة طفل لسه نازل فقالت له كانت صرخته صرخة طفل بقاله شهر مولود يعني كان نازل صوته ما شاء الله مش صوت ضعيف ولا حاجة فواضح ان يعني ولادته وحياته وتصرفاته وكلامه كله امر غريب جدا وده اللي كان مخلي النبي صلى الله عليه وسلم شاكك في امر هذا الرجل هل هو فعلا المسيح الدجال ولا هو مش المسيح الدجال حصلت امور مع بعض الصحابة شفنا اللي حصل بين النبي وبين ابن الصياد النبي يروح له يقول له أتشهد أني رسول الله يقول له أشهد أنك رسول الأميين أو نبي الأميين يقوم هو راح قال للنبي عليه السلام أتشهد أني رسول الله يقوم النبي يغضب يقول آمنت بالله وبرسله ويحاول يسأله أنت شايف إيه يقول له شايف كاذبا أو صادقا أو شايف صادقا أو كاذبا وحاجات كده طب شايف إيه يقول له شايف عرش على الماء يقول له عرش إبليس يعني إيه الدنيا ملخبطة عنده فالنبي مش عارف يرسم على الرجل ده على حال بالظبط لكن النبي برضه عايز يعرف هل هو المسيح الدجال ولا ولا لا حصل مواقف بقى عجيبة جدا جدا أكدت لبعض الصحابة إن ابن صياد دوت هو المسيح الدجال وإحنا في النهاية هنقول طبعا هل ابن صياد فعلا هو المسيح الدجال ولا الكلام ده مش صحيح وإن هو يدوب دجال من الدجاجلة كما قال بعض أهل العلم ده اللي هنعرفه إن شاء الله بعد ما نذكر بعض الروايات التي وردت في قصة بعض الصحابة مع ابن صياد إيه اللي حصل يا جماعة؟ نقول بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان ابن الصياد كان ماشي في بعض طرق المدينة خد بالك فهو ماشي فقال له قولا أغضبه سيدنا عبد الله بن عمر حب يختبر حاجة في ابن الصياد خد بالك ودي دي دليل على المسابقة اللي احنا كنا بنقولها بقى اللي هو ايه ايه هي الحاجة اللي هتخرج الدجال المسيح الدجال من الكهف او من الدير اللي هو عايش فيه يعيث في الارض بعد ذلك فسادا وافسادا هو يخرج من غضبة يغضبها هي دي الإجابة الصحيحة يبقى السبب في خروج المسيح الدجال غضبة شديدة جدا هيغضبها فيكسر القيود ويخرج ويسيح في الأرض زي ما قلنا يا جماعة ويعني ويعني ويملأ الأرض فتنة ويعني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فابن عمر قال لابن صياد قولا أغضبه إيه اللي حصل يا جماعة لكم أن تخيلوا حاجة فوق الخيال الحديث رواه مسلم يعني لولا صحة الإسناد لقلنا الكلام ده من نسج الخيال إيه اللي حصل اللي حصل ان ابن عمر لما قال لابن صياد كلمة غض... خلته يغضب بدأ ينتفخ زي البالونة حضرتك متخيل المنظر وحضرتك متخيل المنظر بدأ ينتفخ لحد ما ملأ ما بين هذا البيت وما بين هذا البيت يعني ملأ الشارع كله مين فينا ممكن يصدق الكلام ده كلام عجيب جدا قال له كلمة خلاه يغضب فبقى يزمجر كده وينتفخ ينتفخ وشه يتنفخ وبطنه وصدره ورجليه وايديه لحد ما ملى الطريق كله لحد ما ابن عمر نفسه ما بقاش عارف يعدي ابن عمر راح اول ما شاف المنظر طبعا اترعب وراح جاري مباشرة على مين على أم المؤمنين زوجة, زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت عبد الله بن عمر اللي هي حفصة بنت عمر راح داخل عليها هي قبل ما يوصل عبد الله بن عمر كان الخبر بتاع ابن صياد وصل لحفصة رضي الله عنها وارضاها قالت له ايه اللي انت عملته ده رحمك الله ما أردت من ابن صائد إيه اللي خلاك تعمل معاه كده أما علمت أن رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها أنت مش عارف إن النبي قال إن المسيح الدجال هيخرج من غضبة يغضبها أنت بتغضب ابن صياد ليه وأنت عارف إن إحنا لحد الآن شاكين هل ابن صياد هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال لحد ما النبي نفسه ما هوش عارف لحد هذه اللحظة لأن لم يأتيه الوحي بأمر قاطع في شأن المسيح الدجال بشأن إيه؟ ابن صياد فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد إيه اللي خلاك تعمل معاه كده أنت مش عارف إن هو لو كان المسيح الدجال كان هيخرج من غضبة يغضبها في رواية تانية بقى إن ابن عمر خد بالك بقى إن ابن عمر طب تعالوا نعلن عن نتيجة المسابقة عشان الناس مستعجلة الناس آه، اللي بعتوا ال- ال- ال- المسابقة بتاعت ال- المسيح الدجال احنا قلنا هو في طبعا ناس بعتت اجابات غير صحيحه وبشكرهم طبعا والله على مشاركتهم ربنا يجازيهم عنا كل خير وفي ناس بعتوا اجابات صحيحه لكن انا قلت هختار اول اجابتين صحاح فكانت الاجابه الاولى الصحيحه من الاخت ساره سمير القاضي الاخت ساره سمير القاضي والإجابة الثانية الأخت يسرى محمود من القاهرة الإجابة الثانية الأخت يسرى محمود من القاهرة آه، أرجو إن هم بكرة إن شاء الله أو بعده براحتهم يعني إن شاء الله يتوجهوا لمكتبة الصفا اللي هي خلف آه، المسجد الأزهر في درب الأتراك كل واحدة هتاخد مجموعة كاملة من الكتب والمفاجأة اللي أحسن من ده كله إن شاء الله هياخده مع الم... ودي حاجة يعني من صاحب المكتبة ربنا يبارك فيه إن هو قال مع المجموعتين كل واحدة تاخد مجموعة ومعاها آخر إصدارين لسه صادرين الأسبوع دوت قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وسلم وتفسير جزء عامة آه، والقواعد الذهبيه لحفظ القران برضو للاطفال فدول اخر كتابين هيتاخدوا عشان ما تنسوش مع المجموعتين يبقى تاخد المجموعه كامله ومع المجموعه كامله تاخد اخر كتابين تفسير جزء عام للاطفال وقصص الرسول صلى الله عليه وسلم للاطفال ودول اخر حاجتين صدروا فهياخدوهم مع المجموعتين مبروك عليكم ربنا يبارك فيكم تروحوا ان شاء الله على المكتبه وتاخدوا الحاجتين المجموعتين بكره ان شاء الله طيب تعالوا نكمل بقى في الروايه الثالثه ان ابن عمر والروايه الثالثه دي عند مسلم في يوم من الايام ماشي فلقي ابن صياد خد بالك يبقى الح... الواقعه الاولى اللي حصلت مع ابن عمر انه ماشي فقابل ابن صياد حب يختبره راح قال له كلمه اغضبته فلما قال له كلمه اغضبته اخذ ينخر كده وينتفخ لحد ما ملى الطريق كله ومحدش كان عارف يعدي من انتفاخه حاجه كده زي البالونه ورجع تاني طبعا نزل يعني بس ايه سبحان الله آه، يعني كان منظر عجيب جدا فلما دخل على حفصة قالت رحمك الله ما أردت من ابن صياد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها الرواية الثانية أن ابن عمر لقي ابن صياد وكان منظر عجيب جدا احنا عارفين لما وصفنا يا جماعة وصف المسيح الدجال أو لما النبي وصف وصف المسيح الدجال أخبر أن في عين ممسوحة والعين التانية ناتئة بارزة وعليها كده قطعة جلد كده نازلة متدلية على عينه فمنظره عجيب جدا وموجود بين عينيه الاتنين مكتوب كلمة كافر يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب حتى لو ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب ربنا هيمكنه من انه يقرأ هذه الكلمة ويعرف ان ده المسيح الدجال عبد الله بن عمر والحديث رواه مسلم في يوم من الايام ماشي في بعض طرق المدينة فلقي ابن صياد لقى عين من عينيه نفرت واصبحت بارزه ناتئه واضحه جدا طالعه بره كده فتعجب فقال متى فعلت عينك ما ارى انت عينيك دي حصل لها الموقف او حصل لها الهيئه الجديده دي امتى عينيك دي يا ابن صياد ايه اللي خلاها طلعت بره وامتى طلعت بره فقال له لا ادري فقال سبحان الله لا تدري وهي في رأسك يعني يعني عينيك اللي هي في راسك يعني ممكن واحد مثلا يطلع له حبايه في رجليه فمش واخد باله منها يطلع له حبايه في ركبته وبرضه مش واخد إيه، رجليه تتجلط او تتخبط برضه مش مش دريان لكن ده عينيك دي في وشك وعينيك طلعت بره وانت مش واخد بالك منها فقال لا تدري وهي في راسك ثم جاء ابن عمر حتى دخل على ام المؤمنين حفصه فحدثها فقالت ما تريد منه انت عايز إيه من ابن صياد الم تعلم انه قد قال أي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه كأنها كانت بتحذر أخوها ابن عمر من أن هو ما يغضبش ابن صياد لأنه لو كان المسيح الدجال هيخرج من غضبة شديدة جدا جدا والغضبة دي هتخليه يعيث في الأرض فسادا وإفسادا طب تعالى نشوف صحابي تاني حصل معاه برضه موقف عجيب جدا جدا و- وبعدها مباشرة بقى بعد ما نذكر قصة الصحابي دوت مع المز... مع آه، ابن صياد هنذكر بعدها مباشرة هنذكر بعدها هل ابن صياد هو المسيح الدجال فعلا ولا لا هنذكر رأي راجح في هذه المسألة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يبقى احنا ذكرنا قصتين لعبد الله بن عمر مع ابن صياد اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكك ان هو المسيح الدجال ولا لا واللي كتير من الصحابه شاكين هل هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال طيب نشوف صحابي تاني مين سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابه اجمعين ابو سعيد الخدري حقيقه حصلت معاه قصه مع ابن صياد قصه عجيبه جدا وبيني وبينك انا قعدت اتخيل النهارده وانا بقرا القصه ديت قعدت اتخيل نفسي لو كنت مكان ابو سعيد الخدري كان الواحد ممكن يكون مات كده من الخضه من الموقف اللي حصل له بيقول خرجنا حجاجا او عمارا خرجنا بيقول مش فاكر اذا كنا كنا خارجين للحج او العمره مش فاكر المهم بيقول وكان معانا ابن صياد ابن صائد بيقول فنزلنا منزلا يعني بالبلدي كده هم ماشيين في الطريق كده رايحين يحجوا استريحوا في مكان من الاماكن بيقول فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان انا لما نزلت استريح تفرق الناس كل واحد كده اختار شجره عشان ينام في الظل بتاعها جيت انا انام تحت شجره لقيت جنب مين ابن صياد بختك يا ابو بخيت زي ما بيقولوا يعني بختي وقع في ابن صياد فبيقول فلقيته قاعد جنبي بيقول فاستوحشت منه وحشة شديدة شكله مخيف جدا عينيه طالعة لبره وشكله غريب ولما حد بيغضبه بينتفخ فقال لك لحسن انتفخ وانا جنبه يعني الدنيا تخلص معايا فقال فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه ما طول اليوم عمالين بنسمع عمر بن الخطاب بيقسم ده والله ده المسيح الدجال وفلان بيقسم وجابر بن عبد الله بيقول لك والله ده المسيح الدجال فبيقول من كتر ما الصحابة عمالين يذكروا ان هو ده المسيح الدجال واحنا بنسأل النبي والنبي لم يقطع في هذه المسألة مش يعني لا- لان الوحي لسه ما جالوش وما قالوش اذا كان ده المسيح الدجال ولا لا فقال فانا استوحشت منه يعني كل الصحابة قاعدين مع بعض وأنا الوحيد اللي قاعد مع ابن صياد وربما يكون المسيح الدجال قال فحسيت بوحشة وخوف شديد فجاء ابن صياد بمتاعه ووضعه مع متاعه حب أبو سعيد الخدري انه يبعد ابن الصياد عنه فبيقول له يعني الدنيا حر شديد النهارده ابن الصياد يعني عايز اقول له ايه خف كده وخليك حلو وروح شوف لك شجره تانية واخد بالك ولا اعمل اي حاجه المهم يعني ايه ابعد عني فقال له يعني ان الحر شديد فلو وضعت متاعك تحت هذه الشجره لكان افضل يعني عايز يقول له ايه خليني انا تحت شجره لوحدي وانت تحت شجره لوحدك عشان انت عارف الدنيا حر ويعني الدنيا مش ناقصه يعني ف ففعل قال فرفعت لنا غنم فجأة لقينا حد معدي كده بغنم فراح ابن الصياد عايز يعمل خير بقى فراح جايب كده ايه اناء وراح طالب من الراجل يملاه له لبن وراح جايب اللبن وراح داخل يعزم على مين على ابي سعيد الخدري فقال اشرب يا ابا سعيد فقلت له والله ان الحر شديد وان اللبن حار يعني بيقول له الدنيا حر قوي واللبن اكيد هيكون سخن فانا مش عايز اشرب يعني هو ما بيقولش كده عشان حاجه هو بيقول انا يعني كرهت ان انا اشرب من ايديه يعني بالبلدي كده قرفان اشرب من ايديه اذا كان بيقولوا إن- ان هو المسيح الدجال هروح انا اشرب لبن من ايدين المسيح الدجال فبيقول انا حسيت ان انا مش طايق اشرب من ايده حاجه هو مش طايق ان هو يقعد جنبي فاذا بابن صياد يتغير وقال يا ابا سعيد والله لقد, لقد هممت أن آخذ حبلا وأن أشنق نفسي يعني أنا خلاص بجد زهقت من الدنيا ده مين بيقول كده يا جماعة ابن الصياد فأبو سعيد الخدري بيقول له ليه قال له مما يقول الناس علي الناس عماله تقول ان انا الدجال ان انا المسيح الدجال المسيح الدجال طب ليه كده يعني ما انا اتخنقت خلاص بقى انا بجد انا قربت ان انا انتحر يعني بعد كلامه انا قربت انتحر وراح رامي كلمتين حلوين قوي قوي لابي سعيد الخدري ولكن زي ما بيقولوا كده ايه ختمها يعني بخ- بختمه يعني صعبه جدا قال له ايه قال له يا ابا سعيد ده انتم الانصار وانتم اعلم الناس وانتم اعلم الناس بحديث الرسول ده انتم اكتر ناس سمعتوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم معقوله انتم يلي ادرى الناس واعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما انتوش عارفين مواصفات الدجال ولا صفه الدجال طب ده النبي قال ان المسيح الدجال خد بالك بقى انه كافر طب ده انا مسلم وطالع معاك اهو ابقى حج وقال ان هو ملوش اولاد انه لا عقب له ما- يعني المسيح الدجال لا ينجب ما ما ما- لا اتجوز ولا بينجب وانت عارف ان انا سايب اولادي في المدينه والحاجه الثالثه ان هو قال ان هو ما يدخلش لا مكه ولا المدينه وانا جاي معاكم المدينه ورايح مكه يبقى ازاي انا المسيح الدجال فقال أبو سعيد الخدري والله حتى كدت أن أكذب نفسي وأن أصدق ابن صياد قال بس كلام مقنع صحيح كلام جميل الراجل بيقول ده المسيح الدجال كافر وانا مسلم هو ابو سعيد مش انا جاي معاكم ده انا جاي معاكم خارج مع النبي وخارج مع الصحابه وطول السكه عمال بقول لبي لبيك اللهم لبيك وقاعد معاك اهوت وبسمي باسم الله و- وبصلي معاك و- مش انا مسلم فقال له اه صحيح ده صحيح المسيح الدجال كافر حتى مكتوب بين عينيه كافر خد بالك ركز معاه في القصه قال له الحاجه الثانيه هو مش النبي قال ان المسيح الدجال ما بيخلفش قال له اه قال له طب ده انا سايب اولادي في المدينه يبقى لا يمكن يكون المسيح الدجال والحاجه الثالثه يا سيدي اللي اجمل من ده كله هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسيح الدجال لا يمكن ابدا يخش لا مكه ولا المدينه لان الملائكه اللي موجودين على حدود مكه والمدينه معاهم سيوف مسلطه ه- اول ما يحاول الدجال انه يخش هيضربوه بالسيوف فما يقدرش يخش طب ده انا لسه جاي من المدينه ورايح مكه ايه رايك يا ابو سعيد قال حتى كدت ان اصدقهم ثم قال ابن صياد بعد ما قال الكلمتين الحلوين خد بالك لو كان سكت كانت الدنيا هديت وخلاص والامور بقت جميله وكان ابو سعيد الخدري ممكن يروح ينقل الكلام دوت لعمر وجابر وكل الصحابه يقول لهم فعلا راجل كلامه مقنع ده لا يمكن يكون المسيح الدجال لكن راح رامي كلمتين في الاخر كلمتين صعبين قوي قال له عارف يا ابا سعيد قال له ايوه يا ابن صياد قال له عارف الدجال قال له اه قال له والله إني لأعلم أين هو الآن إني لأعرف مولده وأين هو الآن فقال أبو سعيد تبا لك سائر اليوم يعني بالبلدي كده ربنا ياخدك يعني فاهم ازاي؟ يعني بقى أنت عمال تقول الكلام ده كله لحد ما أقنعتني إن أنت فعلا مش مسيح الدجال وجاي في الآخر تقول لي ده أنا عارف هو اتولد فين وهو قاعد فين دلوقتي يعني كان واحد من العيلة في رواية تانية قال له بقى كلمة أصعب بيقول له أما إني والله أعلم أين هو الآن خد بالك واعرف اباه وامه واعرف ايه اعرف ابو المسيح الدجال وام المسيح الدجال فقيل لابن صياد ايسرك انك ذلك الرجل يعني كان يسرك ان انت يا ابن صياد تكون المسيح الدجال قال والله لو عرض عليا ما كرهت يعني مفيش حاجه بتخسر فاهم ازاي والله لو قالوا لي تبقى المسيح الدجال يا سلام ده انا يبقى حاجه جميله قوي ده حتى المسيح الدجال مشهور قوي وبقى نجم من نجوم اللي ع- يعني فاهم ازاي ده حتى أنا اهو بيذكر في الفضائيات اهو واخد بالك سبحان الله فالصحابه بقى شاكين في امره بقى انا بقول لك يعني بقى انت اقنعتني خلاص فعلا ان انت مش مسيح الدجال وفي الاخر تقول لي ده انا عارف هو اتولد فين وعارف ابوه وعارف امه وعارف هو قاعد فين دلوقتي فبيقولوا له طب تحب تكون المسيح الدجال قال لهم طبعا لو اتعرض عليا والله ما اكرهش حاجه زي كده طب نخلص من الموضوع ده بايه هل ابن صياد هو المسيح الدجال شفت بقى الملابسات دي كلها ذكرت لك النبي عمل ايه وراح وحاول يعرف اخباره ازاي وبدا ي- ي- يسال وبدا يعرف وبدا يتطقص حواليه ويعرف يشوف أ- مش عارف يوصل لان برضه الوحي ما جاش قال له اذا كان ده المسيح الدجال ولا لا الصحابه يقسموا في وجود النبي ان هو ده المسيح الدجال والنبي لا ينكر عليهم وطبعا كون ان النبي لا ينكر عليهم خد بالك ده برضه عامله مشكله مع الصحابه التانيين يعني لما عمر بن الخطاب اللي هو اللي اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر والحديث في المسند بسند صحيح والنبي قال عنه إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر والحديث أيضا في المسند بسند صحيح فكون إن عمر بن الخطاب الملهم الفطن يقسم بالله ان ابن صياد ده هو المسيح الدجال والنبي يسكت ولا ينكر انت عارف ان سنه النبي ايه سنه فعليه وسنه قوليه وسنه الاقرار سنه اقراريه ان النبي يقر على امر معين يبقى دي سنه كون ان انا اعمل حاجه والنبي يسكت وما ما ينكرش عليها ده اسمها ايه اقرار النبي اقرني على ان انا اعمل الحاجه ديت يبقى اذا دي سنه او ان انا اقول للنبي حاجه فيقر فيسكت النبي يبقى النبي اقر ان انا اعمل او اقول هذه الكلمه فكون ان عمر يقول هو ده الدجال والنبي لا ينكر عليه فاعتبرها بعض الصحابه ان هي ايه ان اعتراف من النبي ان ممكن يكون هو ده فعلا الدجال طيب نخرج من الموضوع ده كله وشفنا الصحابه بقى حصل معاهم ايه شفنا عبد الله بن عمر حصل معاه ايه شفنا ابو سعيد الخدري حصل معاه ايه طيب المجمل بقى ابن صياد هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال فكر كده بعد الفصل تعرف صلي على حبيبك
والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا
سر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي نرجع مرة تانية لقصة ابن صياد قلنا كل الملابسات التي وردت في شأن قصة ابن صياد احنا ما بعدناش عن قصة الدجال لأن قلنا ابن صياد كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشك في ان هو هل هو المسيح الدجال ولا مش هو والصحابة كتير من الصحابة كانوا بيشكوا هل هو المسيح الدجال ولا لا طيب نخرج بقى بالخلاصة في هذه المسألة يا جماعة هل ابن صياد هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال الحقيقة احنا قلنا ان النبي كان بيشك في امره وان سيدنا عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابو ذر الغفاري الاربعه دول بالذات كانوا فعلا كانوا بيحلفوا ويقسموا ان ابن صياد هو المسيح الدجال لكن وكان ابن صياد كان بيسمع هذا الكلام وكان يتاذى جدا جدا من كلام الصحابه في هذه المساله لكن زي ما قلنا اختلف العلماء في شأن ابن صياد هل هو المسيح الدجال ولا لا فالإمام الشوكاني والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام القرطبي والإمام النووي قالوا فعلا ابن صياد هو الدجال ولكن في المقابل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية والإمام ابن كثير والإمام البيهقي ذهبوا إلى أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال ولذلك قال الإمام ابن تيمية خد بالك بقى هقرا لك هقرا لك كلامه قال إن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية ولذلك كان يذهب ليختبره وقال ابن كثير والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا وذلك لحديث فاطمة بنت قيس وهو فيصل في هذا المقام اللي هو حديث تميم الداري اللي هو قصة الجساسة لما تميم الداري راحت المركب بتاعتهم يعني حصل امواج يعني ايه آه، ودتهم كده لجزيره من الجزر ووصلوا هناك ولقوا الجساسه والجساسه خدتهم للدير وشافوا المسيح الدجال فده اكبر دليل ده ده, ده تميم الداري شاف الدجال بنفسه شاف حاجه يعني خلقه عظيمه جدا وشافه مربوط وموجود في الدير في نفس الوقت اللي ابن صياد فيه موجود في المدينة فازاي هيكون الدجال موجود في الدير وفي نفس الوقت موجود في المدينة فده أكبر دليل على أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال وهو ده الرأي الراجح وهو رأي شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية والحافظ ابن كثير والإمام البيهقي وهو ده رأي راجح ان ابن صياد ليس هو الدجال ولكن هو من جنس الدجاجلة رجل كاهن ورجل دجال ايضا ولكنه ليس المسيح الدجال الذي يخرج في اخر الزمان سبحان الله يعني تمر الايام ويموت ابن صياد يموت امتى ما حدش يعرف بالظبط لكن الصحابه بيجزموا ان هو في معركه الحره اللي كانت بين الحجاج وبين اهل المدينه في هذه المعركه بالذات فقدوا ابن صياد ما لقوهوش خالص اختفى مره واحده كده دون ان يظهر ومنذ هذه اللحظة لم يجدوه لا في القتلى ولا في الأسرى ولكنه اختفى فجأة قال جابر بن عبد الله كما عند أبي, كما عند أبي داود فقدنا ابن صياد في يوم الحرة طبعا في بعض الروايات وهي روايات ضعيفة جدا بتقول ان هو مات في المدينة وان هم كشفوا عن وجه ابن صياد وصلوا عليه ولكنها رواية ضعفها الحافظ ابن حجر يبقى ابن صياد اختفى في معركة الحرة طيب تعالوا بقى نرجع للدجال مرة تانية عشان نشوف حال المسلمين في الوقت اللي هيظهر فيه الدجال والثلاث سنوات اللي كان عايشها المسلمون قبل ظهور الدجال كان حالهم عامل ازاي والدجال لما هيظهر هيظهر امتى وهيظهر فين وفي النهاية ازاي هتكون نهاية الدجال وفي النهاية بقى ازاي ان احنا ننجو من فتنة الدجال في الحقيقة احنا هنقول اللي نقدر نقوله النهاردة وفي الغالب هنحتاج لحلقة اخيرة هنختمها الحلقة القادمة إن شاء الله في قصة المسيح الدجال وهنتكلم عن كيفية النجاة من فتنة الدجال والموضوع خطير جدا ولذلك خليته أربع حلقات لأن ده أكبر فتنة احنا لو هنتكلم عن الفتن اللي موجودة في كل العصور والأزمان فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أكبر فتنة موجودة أو وجدت على وجه الأرض هي فتنة المسيح الدجال طيب حال المسلمين يا جماعة في العصر اللي يخرج فيه الدجال قال العلماء وقالوا ان قبل خروج الدجال هيكون المسلمين لهم شأن كبير جدا جدا وقوة عظيمة جدا ويبدو ان خروج الدجال ده من ضمن الاسباب اللي يعني من اسباب خروجه ان هو القضاء على هذه القوة ولذلك سبحان الله يوضح لك ان المسلمين في وقت ظهور الدجال او قبل ظهور الدجال مباشرة يوضح لك قوة المسلمين قد ايه كانوا اقوياء جدا وقد ايه ان هم فعلا هيكونوا في قوة شديدة جدا وهتكون الخلافة الاسلامية اما انها اقيمت بالفعل او انها على وشك القيام لان انتم عارفين ان المهدي عليه السلام هيظهر قبل ظهور المسيح الدجال وهتكون الأمة كلها مهيئة وهيكون المسجد الأقصى عاد أنا بربط لك بين الأحداث هيكون المسجد الأقصى عاد مرة أخرى إلى حظيرة المسلمين والدليل أن المهدي عليه السلام حينما يصلي بالمسلمين صلاة الفجر في المسجد الأقصى ينزل عيسى عليه السلام في هذا الوقت مسندا يديه على أجن على جناحي ملكين وينزل فالمهدي يتأخر عشان يخلي سيدنا عيسى إمام للمسلمين لأن طبعا يعني يقينا أن سيدنا عيسى أفضل من المهدي لأن المهدي رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عيسى عليه السلام فهو رسول من أولي العزم الخمسة اللي هم أفضل خمسة على وجه الأرض الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة هيحاول يرجع عشان يخليه هو إمام فيشير إليه عيسى عليه السلام أن يعني اثبت مكانك فإنما أنت إمامهم تكرمة, تكرمة الله عز وجل هذه الأمة أن أنت اللي تكون الإمام ولذلك أثنى النبي على هذه الأمة المباركة وقال منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم فدي كانت من ضمن المنقبة أو المناقب العظيمة التي أضيفت لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن واحد من أمة المسلمين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إمام برسول من أولي العزم الخمسة اللي هو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم في هذا الوقت اللي يوضح لك ان المسلمين هيكونوا قوة عظمى في الارض هيتصالح المسلمون مع الروم والروم هنا زي ما قلنا يا جماعة قبل كده هم امريكا او امريكا وبلاد اوروبا دي كلها بتسمى الروم والنبي عليه السلام وضح ان احنا هنتصالح مع الروم وهنغزو عدوا مشتركا مشتركا بيننا وبينهم هذا العدو هيكون من قبل المشرق ايه العدو ده بقى الله اعلم به بعض الناس بتخمن تقول يا ترى يكون الصين يا ترى يكون مش عارف ايه ملناش دعوه احنا بنقول اللي قاله النبي ونتوقف عن عند النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا داعي بقى ان احنا نخمن وان احنا نقعد نقول يا ترى هم الصين ولا ايران ولا مش عارف ايه ملناش دعوه بالكلام ده كله احنا نتوقف عند نص النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم صلحا آمنا أنا عايز أوصف لك قبل ظهور الدجال وقبل ما أوصف لك إذا- إزاي الدجال هيظهر بوصف لك الفترة اللي كان المسلمين هي أو المسلمين هيعيشوا فيها قبل ظهور الدجال وخد بالك من حاجة قبل ظهور الدجال وده كان من ضمن أسباب الفتنة إن هيبقى فيه ثلاث سنوات عجاف مفيش لا مطر ولا خير ولا أكل ولا شرب والدنيا صعبة جدا رغم قوة المسلمين بس هيكون فيه ثلاث سنوات صعبة جدا جدا فعشان كده لما يظهر الدجال ويقول للأرض أنبتي وللسماء أمطري الناس هتجري وراه أصحاب القلوب المريضة طبعا إنما أصحاب ال- القلوب المؤمنة لن يزيدوا إلا إيمانا وث- وثباتا بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نرجع للحديث قال صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا خد بالك فتغزون أنتم وهم أنتوا الاتنين مع بعض ستغزون عدوا من ورائكم هيحصل إيه فتنصرون وتغنمون وتسلمون إن المسلمين في وقت من الأوقات وهي دي بداية الصلح واضحة دلوقتي الآن العلاقة بين المسلمين وبين أمريكا وبلاد الغرب الآن علاقة يعني مش عايز أقول ود بس يعني علاقة في أمان ما بينهم يعني في ايه في صلح ما فيش لا خصام ولا في حروب ولا في مشاكل وده بدايات ظهور يعني ايه بدايات ال- ال- التوضيح الحديث للنبي عليه السلام ان فعلا خلاص في صلح الان موجود هيحصل بقى بعد فترة الصلح دي حرب حرب كبيرة جدا جدا ملحمة كبيرة جدا بس هي قبل الملحمة دي هتصح- هتحصل الحرب ديت ان المسلمين مع الغرب هيحطوا ايديهم في ايدين بعض ويقاتلوا عدو مشترك من جهة المشرق فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيقول فتنصرون هتنتصروا بسرعة شديدة جدا وتغنمون وتاخدوا غنائم كتيرة جدا وتسلمون وترجعوا في منتهى السلامة ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين خد بالك انا بوصف لك الموقف اللي النبي بيحكيه بقى فيغضب رجل من المسلمين فيدق الرجل يعني يقتله فعند ذلك تغدر الروم الروم اللي كانوا حاطين ايديهم مع ايدين المسلمين اول ما يحصل ان واحد من النصارى يرفع الصليب ويقول انتصر الصليب فالمسلم هيقتله فتغدر الروم ف ف ف ايوه يا مدر طيب آه، اختي لسه ورد سؤال من الامارات اختي بتسال هل المسيح الدجال هل هو من نسل ابن الصياد ما عندناش طبعا اي دليل على هذا الكلام وطبعا واضح ان هو مش من نسل ابن الصياد لان ابن الصياد كان عايش في نفس الوقت اللي عايش فيه المسيح الدجال معلش هو السؤال جايني في ال replies يعني آه، دي نقطه بتقول هل هو اسمه المسيح الدجال ولا المسيخ الدجال لا يعني ال- الحقيقه هو الرأي راجح في أقوال أهل العلم بعضهم قال إن هو المسيح وبعضهم قال المسيخ واخد بالك على اساس ان هو ممسوخ الخلقه لكن الحقيقه الراي الراجح اللي وقفت عليه ان هو المسيح الدجال لان هذا هو مسيح الهدى اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام الذي يسيح في الارض لينشر دين الله عز وجل وهذا هو المسيح الدجال الذي ينشر الدجل و- و- وينشر الضلال في الارض فسمي هذا مسيح الهدى وده مسيح الض- الضلاله ده مسيح المسيح ابن مريم عليه السلام ودوت المسيح الدجال كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المهم فالنبي بيقول ايه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة ولأن طبعا إيه آه، ذكرنا الملحمة وهنذكرها دلوقتي حالا الملحمة دي بقى هيقتتل فيها المسلمون والنصارى في أرض الشام حتى يمر الطير أمام يعني فوق هذه الجثث ال- ال- المقتولة دي كلها فلا يصل إلى آخرها حتى يموت يخر ميتا من نتن الريح عياذا بالله وال- وال- وزخم ال- الريحة سبحان الله حتى تسير الخيول في الدماء للركب الدماء انت عارفين ان الدم الرمال يا جماعة تشرب المية وتشرب أي سائل إلا الدماء الدماء بمجرد ما بتنزل من جسد الإنسان بتتجلط على وجه الأرض ولا تنزل فمن كتر ما دماء فوق دماء فوق دماء تكتر الدماء فتسير الخيول في الدماء حتى الركب ليه؟ لأن النصارى في هذا الوقت هيجوا في 80 راية مع كل راية 12 ألف مقاتل يعني 960 ألف مقاتل يعني مليون مقاتل تقريبا هيجوا يقاتلوا المسلمين في الملحمة الكبرى الملحمة الكبرى اللي هتكون بعد ما المسلمين يحطوا ايدهم في ايدين آه، الروم ويقاتلوا عدوا من جهة المشرق وبعدها يحصل الغدرة ديت فيحصل مقتلة عظيمة جدا وملحمة عظيمة تعالوا نشوف النبي وصف لنا الملحمة ديت في عجالة سريعة كده ونشوف النبي وصف الملحمة دي عاملة ازاي خد بالك بقى الملحمة ديت النبي بيقول ايه لا تقوم الساعة خد بالك بقى وركز معايا مع الفاظ الحديث لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بضابق مكان في الشام فيخرج إليهم جيش من المدينة خد بالك الجيش خارج منين يا جماعة خارج من المدينة أنا عايز أربط لك بين الأحداث يخرج جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا وقفوا كده صفوف قدام بعض خلاص الروم قدامنا واحنا واقفين كده والجيش طالع من خيرة أهل الأرض من المدينة من مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا تصافوا قالت الروم خد بالك بقى من دقة اللفظ خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا نقاتلهم خلوا بيننا وبين الذين سبوا يعني اللي انتوا سبتوهم اللي انتوا خدتوهم ماشي وبين الذين سبوا منا نقاتلهم ايه اللي حصل اللي حصل ان المسلمين لما انتصروا عليهم خدوا عدد كبير جدا من هؤلاء الناس الناس اللي خدوهم دولت لما شافوا اخلاق المسلمين وسماحه الاسلام وجمال هذا الدين العظيم اسلموا فبقوا اخوه لنا فلما يحصل قتال بين المسلمين في الملحمة الكبرى ديت بين المسلمين وبين هؤلاء الناس من الروم إيه اللي يحصل فالروم بيقولوا للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم انتوا بقى يعني خليكم كده على الحياد لحظة عقبال ما احنا نقاتل اللي ارتدوا في نظرهم يعني اللي سابوا الديانة بتاعتنا وراحوا دخلوا في الإسلام سيبونا نقاتلهم الأول وبعد ما نخلص منهم نبقى نقاتلكم يقوموا المسلمين يقولوا ايه لا نخلي بينكم خد بالك بقى وبين إخواننا هم دولت بعد ما أسلموا بقوا إخواننا بقوا إيه؟ بقوا إخواننا علشان كده يا جماعة إحنا ما بنفرحش القتل كافر على قد ما بنفرح بإسلامه خد بالك إن لما لما النبي عليه السلام كان بيقاتل الكفار والمشركين ما كانش بيفرح بقتلهم على قد ما كان بيفرح بإسلامهم ولذلك تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت قوته واحنا شرحنا الموضوع ده اكتر من مره كانت قوته ب 4000 رجل في حياته كلها وفي غزواته كلها وكل الف- الحاجات دي كلها لم يقتل الا رجلا واحدا اللي هو ابي بن خلف وانتوا عارفين قصه قتله ليه ما قتلش غير واحد هو النبي ما كانش قادر يقتل اكتر من كده النبي كان قادر يقتل جيش كامل لوحده امال ليه ما قتلهمش رغم انهم اذوه واذوا الصحابه طردوا النبي من مكه صلى الله عليه وسلم واتهموه في عرضه ودبروا تسع مؤامرات لقتله ورغم ذلك لم يقتل الا رجلا واحدا ليه لأن ربنا وصفه بكده قال إيه؟ قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم فالنبي كان عايز لهم إيه؟ الجنة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا هو عايزهم يسلموا هو عايزهم ي- عايز يعبدهم لله سبحانه وتعالى هو مش عايزهم يتقتلوا هو مش فرحته فرحة النبي بأن واحد يعني لما وإن كان حديث فيه يعني مقال لما جنازة رجل يهودي معدية من قدام النبي والصحابة فيبكي النبي فيكون هذا رجل يهودي يا رسول الله قال نفس تفلتت مني إلى نار جهنم وفي الحديث مقال واخد بالك فالنبي زعلان زعلان إن واحد إن واحد يموت قبل ما يسلم ويخش الجنة والحديث الثاني في البخاري حديث الثاني في البخاري لما النبي يسمع عن غلام يهودي مريض فيروح يزوره ويدعوه إلى الإسلام يقول له آه يعني أسلم أو يقول له يعني أ- أسلم يا غلام فالغلام بيبص لأبوه خايف من أبوه أبوه يهودي فيقول له أبوه أطع أبا القاسم فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبتسم النبي ويخرج ومبتسم وفرحان ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم الله شفت قد ايه بالمؤمنين رؤوف رحيم ده بالنسبه لنا احنا بقى انما بالنسبه للكفار وبالنسبه للامم الثانيه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم يبقى اذا اول ما يلتقي الروم مع المسلمين في الملحمه ديت الروم هيقولوا للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلوا بالناس اللي جم عندكم واسلموا سيبونا نقاتلهم الاول يقولوا لا لا نخلي بينكم وبين اخواننا فيبدا القتال خد بالك بقى الملحمه هتتم ازاي يقوم النبي موضح لك ان الجيش ده هينقسم لثلاث اقسام ركز معايا وركز معايا يا ام الفاضله انا بحاول اشرح الموضوع ببساطه شديده وبقول الملحمه اللي هتحصل قبل ظهور المسيح الدجال مباشره واضح يحصل ايه بيقول فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا اول ما يبدا القتال والجهاد ده بين المسلمين وبين الروم في تلت الجيش هيهرب التلت اللي هيهرب ده في الملحمة الكبرى ديت لا يتوب الله عليه أبدا خد بالك من حاجة الحديث دوت النبي قاله من, من إمتى من أكتر من 1400 سنة والجيش اللي هيطلع يقاتل في الملحمة ديت الله أعلم يطلع احنا دلوقتي أكتر من 1400 سنة ولسه الموضوع ما, ما تمش يعني لسه الملحمة ما بدأتش فإذا الناس دي كلها عارفة الحديث دوت وعارفين إن اللي هينهزم أمام جيش الروم في الملحمة ديت إن ربنا مش هيتوب عليهم ورغم ذلك هينهزموا خدت بالك ربنا ما ظلمهمش ده انتوا عارفين ان اللي هينهزم ربنا مش هيتوب عليه ورغم ذلك انهزموا انهزموا يعني فروا قبل ما يبدأ الجهاد قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا ده نص الحديث ابدا ربنا مش هيتوب عليهم ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله الله يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين يتقتل التلت الثاني دولت افضل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى قال ويفتح الثلث اللي هو التلت الاخير لا يفتنون أبدا الله أكبر يبقى النبي قسم الجيش المسلم اللي طالع من المدينة عشان يقاتل الروم في الملحمة الكبرى قسمهم كم قسم كم قسم يا جماعة ثلاثة القسم الأولاني هينهزم هيهرب ده من ربنا مش هيتوب عليه أبدا ده النبي اللي بيقول كده والقسم الثاني هيعمل ايه هيتقتل هيخش ويجاهد فيقتل وينال الشهادة ومش أي شهادة هؤلاء أفضل الشهداء عند الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والتلت الأخير هيفتحوا وهينتصروا ودولت ربنا هيثبت قلوبهم ثبات عظيم جدا لن يفتنوا بعد هذه المعركة أبدا هيموتوا على الإيمان والتوحيد ويقينا ما دام مش هيفتنوا وهيثبتوا لحد ما يموتوا يقينا من أهل الجنة وده تقرأوا ما بين سطور الحديث جميل فيفتتحون القسطنطينية ده كلام مين؟ سيد البرية ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يبقى التلت دوت التلت دوت هيفتح القسطنطينية جميل فبينما بعد ما فتحوا القسطنطينية بقى فيه غنائم كتيرة جدا فبينما هم يقتسمون الغنائم يبقى ده فتح القسطنطينية ركز معايا يبقى الجيش اللي طالع دوت طالع يقاتل الجيش اللي رايح يفتح القسطنطينية جميل بعد ما يفتح القسطنطينية مباشرة ويبقى ولسه بيقسموا الغنائم وعلقوا قد علقوا نص الحديث قد علقوا سيوفهم بالزيتون يعني بأشجار الزيتون خد بالك إذ صاح فيهم الشيطان هيقول ايه الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم يعني المسيح الدجال ظهر في أرض الشام يبقى إذا حصل قتال بين المسلمين وبين الروم في أرض الشام وبعد كده راحوا يفتتحوا القسطنطينية فتحوا القسطنطينية بيقسموا الغنائم الشيطان هيصرخ ما بينهم شوف عشان برتب لك الأحداث الشيطان هيصرخ ما بينهم الحقوا ده المسيح الدجال ظهر في أهليكم اللي موجودين في أرض الشام هيرجعوا والكلام ده كله كذب خد بالك هيكون المسيح الدجال لسه ما ظهرش بس بمجرد رجوع المسلمين من القسطنطينية لحد الشام هيكون ظهر الدجال واضح المعنى؟ يعني ساعة لما صاح الشيطان وقال لهم إن المسيح قد خلفكم في أهليكم الحقوا ده المسيح الدجال ظهر في أهليكم هناك هو ما كانش ظهر هو الشيطان بيكذب عليهم لكن بمجرد ما هم يرجعوا من القسطنطينية إلى أهليهم إلى أهليهم في الشام فيجدون المسيح الدجال النبي بيقول ايه فاذا جاءوا الشام خرج اول ما يوصلوا الشام يخرج المسيح الدجال من غضبة يغضبها كما أخبر النبي في أحاديث أخرى فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف عايزين بقى يقاتلوا بقى الدجال واعوانه ما هو الدجال ده مش طالع لوحده ده الدجال هيطلع وراه بقى يهود اصبهان ويطلع وراه ناس كتير جدا هتبقى فتنه كبيره فبينما هم يسوون او يعدون للقتال يسوون الصفوف اذ اقيمت الصلاه حلو كده راجعين من القسطنطينيه واضح يا جماعه راجعين من القسطنطينيه منتصرين كانوا بيوزعوا الغنائم الشيطان راح صرخ قال لهم المسيح الدجال ظهر في الشام عند اهاليكم واخد بالك وكان الكلام ده كذب لكن بمجرد ما رجعوا من القسطنطينيه الى بلاد الشام خرج فعلا المسيح الدجال هم واقفين بيعدوا الصفوف وبيجهزوا نفسهم للقتال فجاه وقت الصلاه اقيمت الصلاه مين اللي صلى بيهم ده هيوضح لك في روايات تانية اللي صلى بيهم في اللحظه ديت المهدي عليه السلام هم لسه بيصلوا فإذا بعيسى ابن مريم ينزل فينزل عيسى ابن مريم فإذا رآه عدو الله اللي هو مين؟ المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه عيسى ابن مريم لن ذاب حتى يهلك الله أكبر بيقول لك إن المسيح الدجال أول ما هيشوف سيدنا عيسى عليه السلام هيدوب جسمه هيدوب زي ما بيدوب الملح في الماء لكن سيدنا عيسى عايز يقتله لأن النبي أخبر إن عيسى عليه السلام لازم يقتله فمش هيسيبه فيجري وراه عشان يقتله فيرجع تاني يستجمع قوته ويبدأ يجري ويهرب من مين؟ من سيدنا عيسى عليه السلام فالنبي بيقول إيه؟ بيقول فلو تركه يعني لو سيدنا عيسى عليه السلام سابه من غير ما يجري وراه ومن غير ما يقتله لو سابه لانذاب كما يذوب الملح حتى يهلك كان يذوب لحد ما يموت لوحده لكن شرف لسيدنا عيسى ان هو يقتل المسيح الدجال ويقضي على اكبر فتنه موجوده على وجه الارض قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته يقتله الله عز وجل بيد عيسى عليه السلام يعني يقدر الله قتل المسيح الدجال على يد عيسى عليه السلام فيريهم دمه في حربته طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يوضح لنا هول المعركه اللي, اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي وضح ان المعركه ديت من كبر المعركة دي ومن عظم المعركة والملحمة الكبرى اللي هتدور بين المسلمين وبين الروم ان المسلمين هيبايعوا بعض على الموت ثلاث ايام ورا بعض يتبايعون على الموت ان هو ما حدش يرجع هنخرج وما حدش يرجع كلنا نموت في سبيل الله تخيل ويخرجوا ويتبايعوا على الموت ويجوا في اليوم الثاني يتبايعوا على الموت اليوم الثالث حتى ما المسلمين حسوا ان اعدادهم قليله والمسلمين في أقطار الأرض ابتدوا يقلقوا على المسلمين اللي في الملحمة الكبرى ديت فيبتدي بقى يجمعوا قبائل المسلمين والمجاهدين من كل أقطار الأرض فيتجمعون فتكون النصرة بفضل الله في اليوم الرابع نعرف تفاصيل القصة ونختم بها درس الليلة دي إن شاء الله سبحانه وتعالى عن يسير بن جابر والحديث رواه مسلم وهنختم بقى الحلقة اللي جاية إن شاء الله بمتى سيظهر الدجال والثلاث سنوات اللي قبل الدجال ومن أين يخرج الدجال ومين هم أتباع الدجال وإيه اللي هيحصل وهيقعد قد إيه في الأرض والملائكة إزاي هتحرس مكة والمدينة ثم نختم في الدرس القادم إن شاء الله بكيفية النجاة من فتنة الدجال لكن هنختم النهاردة بالحديث اللي هو بيوضح حتة الملحمة ديت إزاي تمت وإزاي تمت النصرة للمسلمين على هؤلاء الروم عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل يقول وهو مفزوع يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة يعني القيامة قامت فقعد ابن مسعود وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة اليوم الساعة الساعة مش هتقوم إلا لما الناس توصل للمرحلة ديت مش هيتقسم ميراث لأن الناس خلاص هتزهد في الدنيا ومش عايزين لا فلوس ولا دنيا ولا أي حاجة زي ما وضح النبي عليه السلام في قصة نزول سيدنا عيسى عليه السلام قال حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم أشار بيده نحو الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام فقال يسير الروم تعني يعني أنت تقصد بلاد الروم يعني قال نعم قال ابن مسعود وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجعوا إلا غالبة يشترطوا على بعض أن نخرج مع بعض مجموعة مش عايزين نرجع إلا وإحنا قد نلنا يعني فزنا بالشهادة مش عايزين نرجع يعني بالبلد كده مش عايزين نعيش نخش نقاتل في سبيل الله ولا نريد الحياة قال فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل هيقعدوا يقاتلوا من الصبح لبالليل حد ما يجي الليل ما حدش شاف خلاص يرجعوا خد بالك فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب ما حدش فيهم انتصر لا الروم ولا المسلمين خد بالك وتفنى الشرطة الناس اللي هم طالعين يقاتلوا هيتقتلوا كلهم ثم يشترط المسلمون لليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب ويق- ويقتل هؤلاء والمرة الثالثة اليوم الثالث يشترطون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة يروحوا يقاتلوا من الصبح لحد بالليل ويرج- ويقتلون جميعا لحد بقى ايه فاذا كان اليوم الرابع ده كلام ابن مسعود حديث رواه مسلم فاذا كان اليوم الرابع نهد اليهم بقيه اهل الاسلام كل الجيوش الاسلاميه يا جماعه طالعه من كل البلدان ورايحه الارض الشام عشان تقاتل مع المسلمين في الملحمه الكبرى اللي هتكون ما بينهم وبين الروم وبين الروم فيجعل الله الدبره عليهم يجعل الفوز والنصرة للمسلمين على هؤلاء الروم فيق- فيقتلون مقتلة خد بالك لم يرى مثلها حتى إن الطائر اسمع الكلام حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا يعني يمر من قدام من فوق الجثث من أولها لآخرها مش هيعدي الجثث دي لحد ما يخر إيه ميتا خد بالك بقى فيتعاد بنو الأب كانوا مئة فلا يجدونهم بقي منهم إلا الرجل الواحد مئة واحد طالعين من عيلة واحدة من المسلمين طالعين يقاتلوا هيتقتل من المية تسعة وتسعين ويفضل واحد فابن مسعود بيقول لك فبأي غنيمة يفرح وبأي ميراث ي- ي- يتقاسم هيفرح بإيه واحد عيلته كلها ماتت اخوانه وحبايبه وعمه وخاله وولاد عمه وولاد خالته الدنيا كلها ماتت ولم يبقى احد من العيله هيفرح بغنيمه مش ممكن يفرح بغنيمه ولا بميراث في هذا الوقت خد بالك قال فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك واحد عيلته كلها ماتت في بأس أكتر من كده أيوة قال فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم قال فيرفضون ما في أيديهم يعني هيسيبوا كل الغنائم وكل الفلوس وكل الدنيا فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة هيبعتوا واحد- عشرة من الفرسان يقول لهم روحوا شوفوا وشوفوا الموضوع حصل ولا ما حصلش هل الدجال طلع ولا ما طلعش العشر فوارس دول هيطلعوا اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول النبي ايه خد بالك الموضوع ده يحصل بعد قد ايه يمكن بعد 2000 سنة بعد من من من من, من ظهور النبي عليه السلام يعني او من كلام النبي النبي قال الكلام ده من اكتر من 1400 سنة ولسه كمان سنين طالعه يعني ممكن يكون بعد 1500 سنة قعد 1600 سنة الله اعلم فالنبي بيقول ايه إني لأعرف أسماءهم العشر فوارس دولت اللي طالعين يستكشفوا للمسلمين هل هو ده الدجال ولا لأ قال إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت دوت هيظهر الدجال هيظهر إمتى بالظبط وهيظهر فين ومين اللي هيقف قدامه وهيتقتل ازاي وكيف ننجو من فتنة الدجال ومين هم اكبر ناس هيتبعوا الدجال دي الحلقة الختامية او الحلقة الختامية يوم الاثنين القادم فجأة كبيرة جدا هتسمعوا كلام عجيب جدا جدا ان شاء الله لكن ن- يعني عايزين نقول ان ربنا ينجينا واياكم من فتنه الدجال فاضل بالظبط دقيقتين ندعو فيهم ان شاء الله يعني اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا المن والانعام يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمه ارزقنا جميعا حسن الخاتمه اللهم اغث اخواننا في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي آه، آه، كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان اللهم إن إخواننا جوعى فاطمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اللهم نجنا جميعا من فتنة المسيح الدجال اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران يا غفور يا رحمن اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبين النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Oh